بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين احنا وصلنا بنعمة ربنا لإصحاح خمسة من إنجيل لوقا هراجع معاكم شوية حاجات عشان يمكن تكونوا نسيتوا إنجيل لوقا يتميز إنه كتب لليونانيين مش لليهود وكان لوقا البشير يعتبر الوحيد من آباء الجيل الأول الرسل اللي ما كانش يهودي الأصل غير بطرس ويوحنا ويعقوب ومتى ولوقا يتقن اللغة اليونانية لأنه في الأصل يوناني وعلى درجة عالية من الثقافة يعتقد أنه كان طبيب وفنان وكل ده بان في كتاباته وفي أسلوبه الدقة والناحية الأدبية وتفصيلات بعض الأحداث معلمنا لوقا يعتبر المؤرخ الأول للكنيسة في العهد الجديد أول مؤرخ لأنه جنب ما كتب حياة المسيح له المجد في إنجيل لوقا كتب سفر أعمال الرسل كتأريخ لأول 30 سنة تقريبا من عمر الكنيسة في العهد الجديد لوقا يتميز أنه كتب قبل سبعين ميلادي وعشان كده لم يذكر سقوط أورشليم اللي سمعنا عنه في التاريخ بعد كده وكتب بالتوازي مع مرقس ومع متى وعشان كده بنلاقي ان الثلاث اناجيل دول متقاربة في محتوياتها وان كانت مختلفة في اسلوبها كل واحد منهم بيحكي احداث متشابهة انما كل واحد منهم بيركز وهو بيحكي على نقطة او اكتر مختلف عن زميله يعني متى بيركز مع اليهود في ربط نبوات العهد القديم بأحداث العهد الجديد مرقس بيركز على المسيح القوي لأنه بيكلم ناس تمجد القوة الرومان أما لوقا فبيكلم ناس يونانيين بتوع فكر وفلسفة ومثاليات فبيقدم لهم المسيح له المجد المثالي في كل شيء أو بتعبير بعض الدارسين صديق البشرية الإنسان الكامل كما أنه الإله الكامل وكمان صديق الإنسان أو محب البشر عشان كده يرمز لإنجيل لوقا برمز الذبيحة على اعتبار أنه انشغل بتقديم المسيح المذبوح في الآخر من أجلنا بينما مرقس مرقس يرمز ليه بالاسد انه مركز على المسيح القوي متى يرمز ليه بالانسان لانه مركز على المسيا المنتظر ابن الانسان ويوحنا يرمز ليه بالنسر لانه مركز اكتر على لاهوت المسيح انجيل لوقا يتميز بانه يجمع ما بين القصص والاحداث والعظات يعني انجيل يوحنا تلاحظوا انه الاحاديث والحوارات تميزه حوارات بين المسيح وبين شخصيات او بين اليهود انجيل متى ومرقس في احداث كتيره ومتى يتميز ببعض الوعظات زي الموعظه على الجبل زي امثال المسيح انجيل لوقا يجمع ما بين العظات والاحداث عنده انشغال بالاثنين في احداث كتيره معجزات وفي كمان تعاليم كتير يعني مثلا انجيل مرقس مش كتير في التعاليم انما اكتر قوي في ذكر الاحداث انجيل لوقا زي ما ذكرنا في بداية دراستنا الانجيل لوقا اكتر انجيل في ذكر للسيدات وللاطفال لان ده يتناسب مع عقلية اليوناني المثقف اللي يحترم البشرية في كل مراحلها وأجناسها يحترم الطفولة يحترم المرأة فتلاحظوا قصة ميلاد المسيح بالتفصيل اليصابات العذراء ودورها المرأة الكنعانية سيدات كثيرة مذكورة في إنجيل لوقا مش مذكورة بالتفصيل بنفس الدرجة في بقية الأناجيل إنجيل لوقا كمان بيسموه إنجيل التوبة لأنه بيركز قوي على فكرة التوبة في كتير من الأمثال والعظات يعني في لوقا 15 هنلاقي إصحاح كامل عن التوبة عن الابن الضال والخروف الضال والدرهم المفقود وفي وسط الكلام إشارات واضحة قوي عن التوبة بالذات كان آخر لقاء لينا كان أظن لوقا خمسة وقصة لقاء المسيح له المجد وسمعان بطرس وصيد السمك الكتير مش كده؟ هنبتدي من لوقا خمسة عدد 12 وكان في إحدى المدن فإذا رجل مملوء برسا فلما رأى يسوع خر على وجهه وطلب إليه قائلا يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني فمد يده ولمسه قائلا أريد فاطهر وللوقت ذهب عنه البرس فأوصاه ألا يقول لأحد بل امضي وأري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك كما أمر موسى شهادة له الأحداث دي بتدور فين بتدور في الجليل ما زلنا في الجليل لسه المسيح له المجد لم يبدأ خدمته في أورشليم بعد انتوا عارفين ان المسيح له المجد اتولد تحت بيت لحم وبعدين هرب لمصر وبعدين رجع استقر في الجليل وناصرة الجليل بالذات ولما بقى 30 سنة بدأ خدمته بعد لما تعمد على يد يوحنا المعمدان وصام الأربعين اليوم بدأ خدمته في منطقته وبلاده شفنا عرس قانا الجليل في بداية خدمته دي تبع إنجيل يوحنا 2 وشفنا الأحداث اللي فاتت كلها تقريبا ما زلنا في الجليل قصة شفاء حماد سمعان برضو في الجليل وقصة لقاء بحيرة جنيسارت دي مع صيد السمك الكتير احنا لسه في الجليل لسه ما قربناش لأورشليم خالص وزي ما قلنا قبل كده ان الجليل منطقة قروية فقيرة كلها على بعضها انما تتميز بجمال الطبيعة فيها صيادين وفيها فلاحين وفيها رعاة أغنام الناس كلهم بسطة ومفيش بقى الثقافة والقصور بتاعة أورشليم والغنى ومفيش الكلام فأحد الإنجيليين قال إن القصة دي حصلت في كفر ناحوم بالذات القصة اللي جاية بتاعة الأبرص كفر ناحوم أحد قرى الجليل وكفر ناحوم يعني معناها بيت الراحة أو موضع النياح برضو كلها رموز انه منين ما يوجد المسيح هناك الراحة اذا رجل مملوء برس البرس لغاية دلوقتي بيحير المفسرين هل هو الجزام بتاع النهاردة اللتروسي ولا درجة أكبر ولا مرض أخطر لما نقرأ تفصيلات البرص في العهد القديم نلاحظ انه قريب قوي المرض الجزام مرض الجزام ده مرض جلدي وما زال منتشر انما بعد اكتشاف ال antibiotics بقى controlled يعني بقى له علاج وعلى الاقل بيتوقف انتشار المرض انما ده مرض صعب بيصيب الانسان ببقع بيضة والبقعة دي تفقد الاحساس والشعر فيها يا بيض يا يقع وبعد شوية ممكن نتيجة الضمور اللي هيحصل في الجلد تتقرح أو تتقيح الأجزاء دي وفي نوع منه تاني يعمل كور كده ويبقى وش المريض زي الأسد من كتر الكور وبعدين بسبب فقده للإحساس في الأطراف تبتدي الأطراف تقع فبيبقى مشوه وبعدين ساعات يوصل إنه يموت لأنه الليبروسي ده يمسك في بعض أجهزة الجسم الداخلية فمرض صعب ومرض ملوش علاج طبعا في الزمن ده ومرض معدي وكان بالنسبة لليهود علامة نجاسة أو علامة غضب ربنا وما تنسوش أن في أول لقاءاتنا في العهد القديم خالص شفنا في قصة موسى أنه ربنا لما دعاه وهو في سن الثمانين في اليوم العليقة كان عاوز يديله علامة ان اللي بيكلمه اله قوي ففي الاول قال له ايه اللي في ايدك دي قال له عصاية قال له ارميها رماها بقت تعبان خاف موسى وجري قال له لا ما تخافش مسكها منديلها مسكه رجع عصاية تاني قال له دخل ايدك في عبك كده وطلعها فطلعت برساق فهو عارفها على طول اللون اتغير والجلد بقى يلمع بشكل مرضي كده بيرق خالص كده وواضح انه مش طبيعي قال له رجعها تاني والبرص كان بالنسبة لهم مرض مفزع جدا وملوش علاج فحب يوريه انه انا اللي بسمح بالمرض وانا اللي في ايدي العلاج المعنى ببساطة كده وظل البرص مرض مزعج عبر الأجيال في قصة تاني في العهد القديم مشهورة بتاعة آم آم نعمان السرياني والقديس إليشع النبي إليشع نعمان السرياني كان رئيس جيش لكن عنده برص ويبدو لمكانته الحربية ما استغنوش عنه بس طبعا ما حدش يقدر يلمسه كأبرص لغاية ما الجارية الصغيرة اليهودية أشارت عليه إنك ما تروح بلاد اليهود عندهم النبي أليشع يقدر يشفي وفعلا راح ونزل في مية الأردن سبع مرات وطلع جلده سليم زي الفل ومن ساعتها رجع يعبد ربنا وبعدها بشوية في حياة أليشع برضو لما جحزي خادم أليشع طمع في الهدايا اللي كان جايبها نعمان وغش أبو الروحي أليشع وراح ورا نعمان كذب كذبة وقال له احنا احتاجنا حتتين كده هدوم وبتاع ورجع كذب على أبوه الروحي قال له برس نعمان هيمسك فيك وفعلا كانت لعنة وبرس نعمان مسك في جحزي خادم أليشا والبرس يعتقد انه في الوقت ده كانوا يعزلوا بره بره البلاد اليهوديه ولغايه النهارده في حاجه اسمها مستعمرات الجزام لانه شكلهم بيبقى احيانا مشوه وبيخاف بيتخاف ان يكونوا لسه معديين انما مع وجود الدواء اول ما بيبتدوا في العلاج ما بيبقاش المرض معدي خلاص فكانوا بينعزلوا عن المجتمع ويعتقد في التقليد اليهودي ان كان لازم يمشي الابرص منين ما يضطر يمشي وسط الناس يفضل ينادي انا نجس نجس نجس محدش قرب فطبعا كانت مهينة نفسيا جدا ان واحد يضطر يمشي يقول كده وسط الناس ما يقدرش يلمس حاجة خالص وكان بقى في شريعة دقيقة بتقروا عنها في لاويين 13 و14 عن تطهير الأبرص لو لمس حاجة إما تتحرق وإما تتغسل بمطهرات وإما شغلانة كبيرة أوي وفي كتير من الكلام اللي طلعوه في التوراة في حاجات طبية حقيقية يعني فعلا تعمل نوع من المناعة ضد المرض اللي يعنينا في القصة دي ان ده مرض ملوش علاج ومرض مرتبط في ذهن اليهودي بإحساس النجاسة أو غضب الله بالإضافة أن في بعد نفسي فظيع أن المريض من دول يقدرش يدخل بيته يقدرش يشوف عياله ولا مراته يقدرش يعيش حياة طبيعية خالص طبعا دي نفسيا مزعجة جدا في فكر الآباء دايما البرص يفكرنا بإيه؟ بالخطية أو بالفساد. الآباء شافوا إن المسيح له المجد شافي كل الأمراض. وربطوا دايما بين الأمراض والخطية على اعتبار إنه من ساعة ما الخطية دخلت العالم عند آدم بقى في مرض في حياة الإنسان. فالفساد أو الخطية اللي دخلت الطبيعة البشرية تسببت من ضمن أعراضها كوكتيل الأمراض اللي بنسمع عنه كل يوم يعني من علامات اللعنة اللي ارتبطت بالخطية إنما ده مش معناه إن كل مرض له خطية مسببة لا لكن الاثنين بيمشوا متوازيين المرض والخطية على اعتبار المرض مرض جسدي والخطية مرض روحي فهنا جه راجل مملوء برص مملوء برص يعني شكله درجة متقدمة إما أطرافه واقعة إما وشه مشوه إما حاجة منفرة مزعجة وطبعا الناس لما تشوف منظر زي كده تكش وتبعد فلما رأى يسوع خر على وجهه طبعا انتوا قريتوا كتير في حياة ربنا يسوع كذا معجزة برص حتى هو قال في مرة لتلميذي يوحنا المعمدان تعالوا شوفوا بنفسكم العمي يبصرون والصم يسمعون والبرص يشفون من ضمن يعني المعجزات المشهورة بتاعت ربنا يسوع شفاء البرص أو الأبرص كون الراجل ده جه للمسيح وخر على وجهه دي معناها كبير قوي عند ربنا معناها الراجل ده عنده إيمان بالرغم ان احنا لسه في اول رحلة المسيح له المجد احنا لسه في اصحاح خمسة ولسه التلاميذ بيشك تلاميذ اقرب ناس لسه حتى التلاميذ لم يختاروا بعد كلهم يمكن شفنا بطرس بس المرة اللي فاتت انما ما شفناش كم المعجزات اللي عملها المسيح كتير قوي في معجزات طبعا بس لسه مش كتير لكن في ناس ايمانها سريع مجرد تسمع تصدق بسهوله وتثق ويبقى عندها رجاء وتسرع وفي ناس تاخد سنين من العند لولا ما تؤمن في كل حاجة الراجل ده يتميز على الأقل أنه بناء على اللي سمعه لأنه ده ما عاشرش المسيح طبعا ده أبرز صدق وجه للمسيح وكمان سجد على وجهه السجود على الوجه يعني في العادة سجود لله صحيح في بعض أنواع السجود بتبقى سجود الإكرام والاحترام إنما اللي هيقوله الراجل ده يخلي الواحد فينا يتساءل هل حقا اعتقد انه ربنا هل وصل لها بالسرعة دي لانه هيكلمه بطريقة يمكن ما ينفعش يتكلم بها مع انسان او نبي فقد يكون سجود العباده وحتى لو كان سجود الاحترام والتوقير أكيد ده يدل على ثقة شديدة وإيمان واعتقاد وحاجة تعجب ربنا وطلب إليه قائلا طبعا الناس شايفة إنما واقفة بعيد عشان ما يلمزوش الجدع المريض ده يا سيد دي من ألفاظ الاحترام وفي اللغة اليهودية أحيانا كانت تقال لله حتى في ال English ساعات تترجم my Lord Lord دي تتقال لربنا في اللغة ال English وممكن تتقال لأي حد عظيم يعني فقد تحمل معنى الإيمان بألوهة المسيح إن أردت تقدر أن تطهرني وهنا تعجب الآباء من لغة أو كلام الأبرز طبعا واحد أبرز بقاله سنين عنده إيمان أن المسيح يقدر يشفيه ده المفروض يجي ويقول له اشفيني انما ان اردت ده دي مذهله هل بعد كل الصراع الطويل ده مع المرض وبعد ما تأكدت أن مثل هذا الرجل المسيح له كل المجد عنده الشفاء لسه حاطط احتمال إن أردت كأنه مش بس آمن بلاهوته إنما تخطى حدود الإيمان بقدرته على الشفاء للتسليم لمشيئته دي كلها فضائل ما هو في واحد عنده إيمان إن ربنا يقدر يشفي إنما ما عندوش تسليم لمشيئته يعني إيه إذا لو ما شفتنيش هزعل منك يا رب ولو ما شفتنيش هشك فيك لا تطلع مع مش قدها انما الراجل ده قال له انا متاكد انك تقدر تشفيني انما حاطط في اعتباري حاجه انك قد لا تريد ان تشفيني فان اردت انا اثق انك تقدر ان تطهرني انا ما عنديش شك في دي من اجمل الصلوات اللي الواحد يقولها لربنا احنا بنقول له طهرني اشفيني حل مشاكلي لكن صدقوني الأعمق منها إن الواحد يقول له إن أردت يا رب أنا أثق أنك تقدر لكن لا أعرف إن كنت تريد أو لا تريد أنا متأكد إنك تقدر تحل المشكلة يا رب ما عنديش ذرة شك إنما أنا مش عارف أنت عاوز تحلها ولا لا فإن أردت يا رب أنت تقدر أن تشفيني من أجمل الصلاة أن الواحد يعلن ثقته في المسيح له المجد وقدرته ثم يترك له الإرادة الحرة والاختيار يقول له لا يا رب أنا ما اشرطش عليك حتى لو عاوز تسيبني في البرة السنين تاني اللي تشوفه قد لا أكون مستحقا للشفاء ما يقدرش يقول لربنا إن أردت إلا المتواضع لأنه تحمل داخلها معنى جميل أنا رب ما استاهلش أخف لأنه كان دايما في ذهن الأبرص إنه مذنب فإن أردت يعني لو سمحتني لو قبلتني لو رضيت عني أنت تقدر أن تطهرني شوف الراجل البسيط ده المجهول في التاريخ احنا ما نعرفش اسمه ما نعرفش حصل له ايه بعد كده انما علمنا درس عميق جدا ازاي الواحد يجي للمسيح ويتخطى الحواجز يعني ايه الناس كلها هتشاور عليه وهتقرف منه وهتدينه ويمكن يبعدوا عنه في اللحظة دي انما هو مش مهم كل ده عنده وبعدين يسجد على وشه ايا كان سنه وبعدين يعترف بألوهيته يا سيد وبعدين يقول له إن أردت لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك اتعلم الدرس من المسيح قبل ما المسيح يقوله بكذا سنة على الصليب ليلة صليب إن أردت تقدر أن تطهرني آه كذا درس في بعض سجود درس الإيمان درس التسليم درس ثلاث دروس من راجل أبرز في آية واحدة وراجل في نظر كل الناس خاطي مغضوب عليه مذنب كل اللي حوالين المسيح قرفانين منه معتبرينه مجرم انما ايه راي كل الناس ان الراجل ده سبق كل اللي واقفين في الايمان وفي التسليم وفي العباده سبقهم كلهم وقد يكون قبل كده خاطي فعلا وشرير المتوقع اللي يحصل ايه زي ما سمعنا قبل كده ان المسيح بيعمل معجزات ساعات بالكلام وساعات باللمس قبلها باصحاح يقول كان يضع يديه على كل واحد فيشفيه انما المتوقع في الحاله دي ان ربنا يسوع يتحاشى انه يضع يديه في عرف الناس لانه ده ممنوع اللمس عشان كده اشوفوا بقى لوقا الدقيق يقول ايه قال ان قبل ما يقول حاجه المسيح مد يده ولمسه يعني اللحظه دي عجيبه في حياه الابرص تخيلوا معايا واحد بقاله سنين محدش لمسه والناس تتحاشى انها تلمسه ولو لمس اي حاجه تبقى نجسه وهو لو لمس حد يبقى بيعتدي عليه في نظر المجتمع والمسيح وهو يعلم برصه ومرضه وعدواه ونجاسته يمد ايده كده قدام كل الناس ويلمسه اكيد الابرص حس فيها باكتر من الشفاء حس فيها بحب انت مش محتاج تلمسني قول كلمه وخلاص تلمسني ليه الناس تشك فيك بعد كده وتفتكرك خدت العدوى تلمسني ليه وتوسخ نفسك ليه فتفهمهم كده تفكيرهم كده انما مد يده ولمسه دي مليانه معاني من ضمن المعاني يعني يا ابني انا مش قرفان منك لو الناس كلها قرفت من خطيتك انا جاي عشان اشيل خطيتك هات انا المرض عليا اوجاعنا حملها وآلامنا تحملها يعني هات عنك أنا شيل أنا دي أنت خف وأنا شيل أنا المرض المعنى الثاني زي ما قال واحد من القديسين أنه المسيح له المجد لا يشفي البرس كنبي يخاف على نفسه وإنما كإله لا يخاف من شيء يعني في أنبياء شافوا أو برص إنما بكلام ما حطوش إيديهم حطوش ايديهم ليه بشر هم كمان معرضين للعدو انما المسيح لا دي تعلن لاهوته انه اقوى من المرض واعظم وعنده مناعه طبعا كمان مادة يد تفكرنا بالمعنى اللي قلناه الإصحاح اللي فات إنه لهذا تجسد المسيح لكي يلمسنا الله الذي لم يكن محسوسا ولا منظورا ولا ملموسا إنما تجسد عشان يحط إيده على ألمنا عشان يلمسنا لمسة الحب ده اللمسة دي كلها حنان وحب و... و... وانتماء وحاجات كتير قوي اللمسة تهم الأبرص أكتر من أي كلمة في الدنيا لأنه ما كانش حد ولا مراته ولا عياله يقدروا يعملوا كده يقدروا يلمسوه اللمسة دي مد يده ولمسه قائلا عشان يأكد على صحة الصلاة اللي قالها الأبرص قال كلمتين قال له أريد فاطهر مش انت قلت لي ان ان كنت تريد او ان اردت انا بقول لك اريد وتقدر ان تطهرني انا بقول لك اطهر خف فكانه بياكد على صحه صلاته انت تركت لي الاراده وانا عندي اراده انك تخف قصاد ايمانك الحلو وسجودك وخشوعك كمان انت حطيت الثقة اني اقدر وانا طبعا اقدر فاطهر اريد فاطهر وكأن المسيح باللمس وبالكلام طرد المرض فجأة من جسمه وللوقت ذهب عنه البرص لابد انه حصل تغيير لحظي محسوس لدرجة انه هو حس بالشفاء فكرنا بحكاية موسى لما دخل ايده وطلعها لازم شاف حاجة اتغيرت نفس البياض لما تقروا لقى لويين 13 تفهموا انه درجة اللون بتختلف وانه في علامات للشفاء يفحصها الكاهن قبل ما يسمح له يرجع بيته فأوصاه ألا يقول لأحد برضه ده سؤال تاني ليه يا رب دي فرصة ده البرز بالذات ده يعمل لك سمعة وبروباجندا ودعاية ولا يعني أحسن قناة فضائية لأنه ده أبرز بقاله سنين محروم فده ممكن يلف البلاد كلها يحكي قصته المسيح لو المجد ما يحبش الدعاية بينما هو عاوز يوصل نفسه لكل واحد طب ليه يا رب ما تحبش الدعايه لأنه الناس فاكرة أن المسيح يبحث لنفسه عن مجد هو قال مجدا من الناس لست أقبل أمال أنت عاوز إيه؟ قال أنا عاوز أجي الناس عشان الناس تخف أنا مش عاوز تسقيف مش عاوز ناس تمشي ورايا وخلاص أنا عاوز ناس عندها إيمان ناس تفهم يعني إيه فداء تحط رجائها في السماء وتمشي ورايا كتير من اللي بيحكوا عن خبراتهم مع ربنا صدقوني اعتقد لو سالوا المسيح هيقول لهم اللي قالوا للابرص اوصاه الا يقول لاحد انت دقت لمسه الهيه في لحظه انت سمعت كلمه شفاء من المسيح في لحظه دي حاجه ليك دي حاجه شخصيه دي علاقه بين نفس وعرفت الكلام ده ما يتحكيش بره افرح انت بالعطية وابتهج بيها وتمتع بيها انما دي مش للدعاية ليه تقعد تحكي لحسن تكون هتحكي عن نفسك مش عن المسيح بعد شوية أوصاه ألا يقول لأحد برضو في حكمة تاني لأنه لو الراجل ده ابتدى يحكي ناس كتير هتقول له أنت كذاب ليه؟ لأنه لا يصرح للأبرز بالشفاء إلا الكاهن انما لو واحد قال انا كنت ابرص وخفيت يخافوا منه طب ما احناش عرفنا ما يمكن ما خفتش الوحيد اللي من حقه يعلن شفاء الابرص الكاهن تقروها في لوين 14 ومن هنا المسيح له المجد هو شفاه انما كمل جميله ربنا وقال له سيبك من اي حاجه واجري على الكاهن عشان تاخد تصريح تروح بيتك عشان تكمل الحكايه فيها إشارة لدور الكنيسة المسيح بيعمل المعجزة المسيح هو اللي من إيده الشفاء المسيح له المجد هو اللي بيشفي الأبرص محدش فينا كبشر يقدر على دي انما الكاهن له دور والمسيح مع كل اللي يعمله يقول له روح بقى لابونا بقى روح لابونا يعلن عن شفائك انت تبت بس خلي الكنيسة تقبلك روح اتمتع بالكنيسة مثل هذا الأبرز غير مسموح له أنه يدخل الهيكل طول ما هو أبرز يدخلش كنيسة إنما لما عشان كده في الطقس لما تقروا لويين 13 14 لما يقولوا له في أبرز جاي بيقول إنه خف يطلع له الكاهن بره ما يدخلش جوه إشارة للمسيح اللي خرج لنا يعني جالنا عالمنا اللي كله برز لان احنا ما نقدرش ندخل السماء بالمنظر ده فالكاهن يطلع له وبعدين يبتدي يفحصه جيدا زي فحص طبيب كده وبعدين يقرر انه خف يقوم ياخده يدخل بالهجر لو لقى انه خف واضحه الفكره لازم الكاهن يقوم بالمهمه دي فأوصاه ألا يقول لأحد بل امضي وأري نفسك للكاهن ده يؤكد أن ربنا يسوع المسيح لم يأتي لينقض ما هو لو كان جاي لينقض كان ضرب بهم عرض الحائط لا الكاهن اليهودي له لازمة ولا الشريعة اليهودية لا المسيح له المجد ما جاش يكسر الكلام ده وكأنه يعلن قدام اليهود اللي بيتبلوا عليه أنا مش ضد الناموس إنما الناموس له إشارات ورموز لازم تفهموها بدل الكاهن هو اللي له الدور ده يعمله وماله المسيح له المجد ما تخطاش الكهنة اللي هو عامله والناموس اللي هو حطه أري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك كما أمر موسى شهادة لهم إيه بقى حكاية التطهير دي لما الكاهن يفحص كل بقعة بيضة ويتأكد إنها نضفت إنه مش مريض ومش معدي ودي اللي عاوز يقراها بقى يفحصها بدقة في لوين 13 موضوع طويل مش دلوقتي مش معاكم قبل ما يرجعوا بيته في شريعة التطهير اسمها يجيبه بقى ويخليه يجيب عصفورتين طقس غريب جدا وكله إشارات ورموز وعرق خشب صغير وصوفا قرمزيا شريطة حمراء كده وزوفة زوفة دي زي سفنجة مليانة مطهرات مساحيق كده وحوض فيه مية جارية ويعمل حاجة غريبة جدا يذبح عصفور من الاتنين فوق المية الجارية فالمية تنزل على الدم ينزل على المية وبعدين ياخد الخشبة على الشريطة الحمراء على الدم اللي غرقان مية ده ويمشي على جسم المريض كله مين فهم الإشارات مليانة إشارات أقول لكم إيه الإشارات زي ما قالوها الآباء العصفورتين واحد بعد كده التاني هيعمل ايه الاول خلي بالكم ياخد بالعصفور الحي ويمسح بيه مش العصفور اللي مات ياخد من دم العصفور على المية على الخشبة على القرمز على الزوفة ويبتدي يغسل المريض ده كله ايه الاشارات الناموس عاوز يقول انه في موت وفي حياة مش هينفع يذبح عصفور ويصحيه فيجيب عصفورتين واخدين بالكم وكأنه ربطهم ببعض موت واحد وهيطير التاني في الآخر بعد ما يعمل الشغلانة دي هيطير عشان يقول إيه المسيح يموت وهو ذاته يقوم ودمه هو اللي هيطهر إنما الدم ده هيتنقل لنا عن طريق الماء الحي وفي خشبة مهمة في الموضوع مش كده وفي شريطة حمراء هتفضل علامة العهد الزوفة الدم الأحمر الخرمز اللون القرمزي والزوفة معناها انه عارفين لما يقول في المزمور الخمسين آه تنضح عليا بزوفاك فأطهر يعني ادعكني كده واغسلني جدا عشان انضف خالص كل دي اشارات في الطقس ده فيقوم الجدع اللي كان ملوث بالبرس من راسه لرجليه يعدي عليه العصفور الحي وهو يحمل دم الميت وماء الحياة وخشبة الصليب وعلامة الدم إلى الأبد وعمل الروح القدس الزوف المطهر فيصير نقيا تماما مسحوا حتة حتة من جسمه وبعدين يحلق شعر راسه كله وشعر جسمه كله طبعا دي ناحية طبية إنما كمان فيها إشارة إلى إيه خلع الإنسان العتيق زي فكرة المعمودية بالظبط اللي فات مات خلاص أنت بقيت واحد جديد أنت بقيت أبرص خلاص أنت بقيت إنسان جديد خالص ويتحجز سبعة أيام في الهيكل عشان إيه بيتولد ولادة جديد بيتخلق خلقة جديد بيبقى إنسان جديد تمام وقبل ما يرجع بيته برضه في ذبيحة تامة إنما شريعة عميقة ومليانة معاني تقروها في لويين 14 فهنا بيقول له قدم عن تطهيرك كما أمر موسى موسى طبعا التوراة طبعا اللي موسى كتب ورا ربنا الكلام ده كان كلام ربنا إنما موسى هو اللي كتب الكلام شهادة لمين أولا شهادة للكهنة لأن الكاهن عارف إن البرص ملوش شفاء فلما يجي له واحد أبرص مملوء برص زي ما نص الكتاب وخف فعلا الكاهن سيشهد لمن شفاه سيشهد انها معجزه مهما كان يهودي وعنيد انما لازم يعترف ان في معجزه حصلت زي ساعات بعض الدكاتره حتى غير المسيحيين بيضطر يعترف في لحظه قدام مريض حصلت له معجزه يا فلان انا ما اقدرش اقول غير ان اللي حصل معجزه حتى لو ما كانش عنده ايمان لانه ما لهاش تفسير تاني شهاده لهم كمان تنطبق على ايه انه لما يتمم الشريعه يبان ان المسيح له المجد غير ناقض للشريعه انما اوصى من شفاه بان يتمم الشريعه كامله ودي شريعه طويله يعني سبعة ايام وطقس طويل في الاول وفي الاخر قال له ما تقولش لحد روح على الكاهن على طول برضو فيها إشارة أن لو الواحد خف من خطيته وما لحقش يروح الكنيسة ممكن الخطية ترجع له تاني كأن شريعة التطهير تعطي له مناعة أنه يرجع للبرز تاني زي إيه؟ زي الناس اللي بتهرب من سر الاعتراف معلش سيبوني أقول الحتة دي بقى ما هو فيها كاهن أهو وفي شريعة وأمر موسى أنت ليه ما مش عاوز تمشي في السيستم محدش مختلف ان الشافي ربنا وصاحب الغفران ربنا والنعمة كلها من ربنا انما حاطط نظام تعال اشبع بالنظام يا اخي زعلان ليه وبعدين هيديك مناعة مناعة تحميك من ان البرص يرجع لك تاني مش هيرجع لك تاني لانك خلاص العصفور الحي ده مغموس في الدم بقى مغطيك من راسك لرجليك مش بالسهل هيقدروا عليك الشياطين تاني ابدا انما من غير الشريعه تجري تلف وسط الناس يتلموا عليك البرص بتوع زمان ما هم كانوا بيلمسوك ما كلكم يعني برص وبعض نجاسه تتعدي تاني انما دلوقتي بعد اتمام الشريعه والطقس مش هتتعدي بالسهل من بركات سر الاعتراف ان اللي بيداوم على الاعتراف ما يرجعش للخطيه بسهوله زي اللي مالوش اب اعتراف اللي مالوش اب اعتراف ساعات ينوي وبعدين ما يقدرش لوحده ليه ما تممش المطلوب كله وممكن يحكي قدام كل الناس حصل لي وما حصل ليش طب ما تتمم القصة كلها للآخر بدل ما تحكي مع الناس روح للكاهن وامشي في النظام اللي حطه ربنا المسيح نفسه له كل المجد ما لغاش النظام أو الطقس الطقس يعني نظام قدم عن تطهيرك كما أمر موسى شهادة له فذاع الخبر عنه أكثر شوفوا بقى حاجة مهمة أوي اللي ما يحكيش كتير خبره يطلع أكتر اللي يحكي كتير خبره ينتهي بسرعة آية جميلة في المزمور تقول إيه الذين لا تسمع أصواتهم إلى كل الأرض خرج منطقهم طب إزاي وأنا مش بسمع صوتهم يطلع كل الأرض منطقهم يعني اللي محافظ على سره مع ربنا يسوع اللي مخبي على شمعته ينور ويقيد وينتشر اللي بيتباهى بروحه بسرعة ويستعرض ما تلاقولوش تأثير الكنيسة في العالم مضروبة في الحتة دي الواحد لما يتفرج على قنوات أجنبية في بعض البلاد الأجنبية يلاقي كنايس عاملة استعراض ويطلع الواحد يقول كلمتين وبعدين يوقع ناس وبعدين يصوتوا وبعدين ايه اللي بيحصل ده ما يقروش الحاجات دي ولا ايه المسيح لو المجد لما بيعمل معجزه بيقول له ما تحكيش روح للكاهن خليك في خلاص نفسك مش مش ده الشغل بتاع ربنا يسوع له المجد بينما المسيح له المجد يوصي كل مريض يخف خليك مع نفسك ومع ربنا وفي كنيستك المسيح له المجد يزداد مجد يوم بعد التاني انما اللي بيدوروا على المجد بيطير منهم المجد فلنحذر لان الشيطان بيدخل في عالم المعجزات ويوقع ناس في استعراضات وفي امور ملهاش علاقه بالروحيات لازم ناخد بالنا من الحاجات دي احنا شغلنا في تواضع في توبه في كنيسه في تلمذه في حاجات كده ما نقدرش نطلع براها لو طلعنا براها نبقى سيبنا الايمان المستقيم ذاع الخبر عنه اكثر فاجتمع جموع كثيره لكي يسمعوا ويشفوا به كلمه جميله من امراضهم هم عرفوا ان الشفاء به خلاص الناس بقى عندها ايمان ينتقل من واحد للتاني ان الشفاء بيه الشفاء فيه الشفاء عنده والناس جايه مش عشان تخف بس شوف يقول الناس بقت جايه من كل حته عشان تسمع وكأن الناس فهمت ان ربنا يسوع يهمه اسمع قبل ما تخاف ودي هتبان في القصه اللي جايه اسمع خليك تخف روحيا انما تخف جسديا ان اردت يا رب تقدر ان تطهرني انما وانت بتطلب شفاء روحي هقول لك صدقني مش لازم تقول كلمة إن أردت لأن الله يريد شفاءك الروحي قد لا يريد شفاءك الجسدي لكن هو أعلن أن إرادته خلاص الناس يريد أن الجميع يخلصون فلما تقول له خلصني مش لازم تقول له إن أردت ممكن تقول له أنا أعلم أنك تريد خلاص يا رب فخلصني حسب غنى رحمتك اشفيني يا رب فأشفى زي في أرمية يقول له كده خلصني فأخلص مفيش غيرك يشفي مفيش غيرك يخلص إنما تيجي في نقطة جسدية قول له إن أردت لكن في كل ما هو روحي قول طبعا إن أردت بمعنى إن أردت الآن لأنه حتى الشفاء الروحي له ميعاد يعني واحد بيحارب مع خطية معينة طبيعي ربنا يحب يشفيه من الخطية دي ويرفعها عنه إنما ممكن ما يكونش عاوز يرفعها دلوقتي فيجوز إنك تقول له يا رب اشفيني من الخطية دي خلصني من البلوى دي إن أردت يا ريت دلوقتي وتبقى آخر مرة أغلط إنما لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك حتى لو سبتني أقع لحكمة عندك اللي تشوفه بس في الآخر ما تسيبنيش على طول كده لازم تشفيني أو تطهرني أو تخلصني فاجتمع جموع كثيرة لكي يسمعوا ويشفوا به من أمراضهم أما هو المسيح له المجد فكان يعتزل في البراري ويصلي ربنا يسوع عجيب يعني جموع عاوزاه وطلبات لا تنتهي وشفاء بالجملة إنما ده كله ما يعطلوش عن الخلوة والعزلة والبرية والصلاة احنا ساعات ننسى نفسنا لما الخدمة تزيد ما نلاقيش وقت ونفضى إنما المسيح له المجد كان يعتزل بالرغم من الجموع الكثيرة والطلبات اللي ملهاش آخر والخدمة المفتوحة والأمراض كتيرة أوي برضه إذا كان رب المجد الذي لا يحتاج للخلوة والصلاة حريص على الخلوة والصلاة كم بالله ولحم احنا محتاجينها جدا بدل ما نقعد ننسى نفسنا في الأشغال وفي الخدمات لازم يكون لنا وقت نقعد مع ربنا لوحدنا كان يعتزل في البرية ويصلي زي قبلها لو تفتكروا بإصحاح واحد في لو أربعة في الآخر يقول بعد الليلة اللي قضاها في بيت حماد سمعان وطابور المرضى اللي خف على ايديه في الصباح باكرا جدا خرج إلى موضع خلاه وكان يصلي وبقوا يدوروا عليه هو راح فين لقوه في خلوته بدري إذا المسيح له المجد بيكرر لنا نفس المعنى قد تكون الخلوة تحمي الإنسان صاحب المواهب من إنه يقع في حرب الافتخار والتعالي والكبرياء أو ينسب الفضل لنفسه طبعا المسيح له المجد فوق الحاجات إنما بيعلمنا يمكن ربنا اداك نعمة في حاجة لو ما قعدتش مع ربنا تشكره وتقول له الفضل ليك يا رب كله من ايدك انا ما انا بل نعمة الله العاملة فيا يمكن تبقى فريسة سهلة للشيطان لانك ما قعدتش قعدت حلوة مع ربنا في البراري وصليت ونسبت كل الخير والفضل لربنا تقوم تنضرب ضربة وحش لكن طول ما بتقعد مع ربنا وتكتشف ان كل حاجة حلوة في حياتك من ايده مش هتتغر هتتغر على ايه كده ربنا يديك ويزيدك انما اول ما تفتكر انك انت بقيت حاجة تلاقي ايه عمال الحاجة تروح منك وفي احد الايام كان يعلم وكان الفريسيون ومعلمون للناموس جالسين وهم قد اتوا من كل قرية من الجليل واليهودية واورشليم السمعة زادت لدرجة انه بقوا يجوا من تحت من اورشليم من عند الهيكل عشان يطلعوا على الجليل يشوفوا من هو يسوع الناصري اللي الناس بتحكي عنه صانع العجائب والمعجزات معلم الذي يتكلم بسلطان وليس كالكتب فبقوا يجوا من كل حتة بما فيهم عتاولة الدين بقى مش الناس القروية البسيطة معلمون الناموس دول حافظين يعني واقفين بيحسبوا عليه الغلطة أو عاوزين يلاقوا له غلطة في كلامه معلمون وفريسيون جالسين وأتوا من كل قرية من الجليل واليهودية والشريف وكانت قوة الرب لشفائه ربنا حنين قوي بعض الناس دول جايين مغرضين بعضهم جاي يتفرج بعضهم جاي يتآمر بعضهم جاي عاوز يستغلط المسيح زي ما هيبان دلوقتي إنما كانت قوة الرب لشفائه يشرق شمسه على الأبرار وعلى الأشرار كل اللي يجي ربنا يسوع ياخد حتى اللي ما يستاهلش وهو مين يستاهل حتى رب اللي له غرض وحش معاك حتى اللي له غرض وحش كانت قوة الرب لشفائهم فطبعا المعلمين انبهروا لأنه مش كلام دي معجزات حوالين عينيهم على طول وإذا برجال يحملون على فراش إنسانا مفلوجا مفلوج يعني شلل غالبا رباعي وكانوا يطلبون أن يدخلوا به ويضعوه أمامه نتيجة للسمعة الجميلة دي جم رجالة يعتقد أن هم أربعة حسب التخيل والتصور أظن في إنجيل تاني قال أربعة شايلين سرير طبعا السرير ده عبارة عن مرتبة يعني واحتمال يكون فيها خشبتين من تحت يعني مش سرير بقى حديد وبتاع الفرشة يعني إنسان مفلوك وعاوزين يدخلوه لأن مثل هذا النوع مش هيقدر يدخل واقف على رجليه ولا ويضعوه أمامه شوفوا التعبير هم كل غرضهم يحطوه قصاده هم حتى مش هيلحقوا يقولوا حاجة من الزحمة هم بس عاوزين يحطوه قصاده في ناس صدقوني إيمانها كده في واحدة تبقى كل رغبتها إنها تجيب ابنها وتدخله الكنيسة فتقول له أنا جبته لك يا رب حطيته قصادك عليك أنت الباقي عليك أنت كل الباقي أنا عملت العمايل كلها عشان أحطه قصادك بس خلاص ما عنديش دور تاني أعمله أنت عليك كل الباقي في ناس إيمانها حلو كده يبقى كل غرضهم يفضلوا يسعوا ورا الناس عشان يدخلوه هنا وإيمانهم أنه صاحب هذا المكان مش هيطلعهم زي ما دخلوا حسب إيمانهم لازم ياخد لازم يدوقوا فبيقول الرجالة دول عندهم غرض واضح يدخلوا المريض قصاده إنما فجأتهم عقوبات ومعطلات ملهاش آخر عدد زحمة جدا والبيت بيت عشش زي بتاعت الغلابة ف بتبقى دور واحد غالبا سويسي كده و 30 40 واحد يملوا المكان ودول مثلا 100 واحد 200 واحد ف محدش يعرف يدخل في الزحمة دي وكله عاوز يبص بس مش طايل حد فازاي هيدخلوا سرير شايلين أربعة مين يوسع لده كله ولما لم يجدوا من أين يدخلون به لسبب الجمع صعدوا على السطح لو احنا كنا مكان الناس دول كان سهل الواحد يقول في باله ايه يبقى ربنا مش رايد او يقول بلاش بهدله هنبهدل الراجل او هنتبهدل او يفكر انه هيسمع له كلمه بايخه لما يدخل وسط الناس في الزحمه ويخبط مفيش داعي ممكن حاجات كتيره قوي تيجي في دماغ الواحد شكوك وهو لو كان ربنا رايد كان لقينا الظروف احسن من كده انما كل ده معطلهمش هم عندهم غرض واضح مهما كانت التحديات هنحطه قصاده يعني هنحطه قصاده مهما حصل هنوصله وندخله عنده مهما حصل فلسبب الجمع لسبب الجمع المفروض بعدها نتوقع يتقال ايه مضوا وقالوا هيرجعوا يوم تاني مثلا انما لسبب الجمع صعدوا على السطح ابتدوا يعملوا شغل بقى غريب لانه عشان يطلعوا يتسلقوا السطح 2 متر او اكتر وبعدين يربطوا الراجل وبعدين يسحبوه ليتزحلق وبعدين شيل يا جدع من هنا وكده ايه شغلانه كبيره قوي واكيد الناس بتهمهم وبتعلق ويمكن بتزعق ويمكن اصحاب البيت يشتكوا وممكن 100 مشكله ممكن تحصل لكن في اصرار في عند وخلي بالكم ان الناس ملهاش غرض شخصي الحاجات الجميله هنا ان اصحاب المفلوج دول هم بيعملوا ده كله عشان المفلوج يتحط قصاد عشان هو يخف ورا التصرف ده ايمان قوي وراه محبة صادقة إيمان قوي قوي ربنا مش هيخذلنا لو وصلنا قصاده ومحبة قوية للمريض احنا لازم نعمل كل اللي عندنا وكل اللي في وسعنا ومش هنتأخر الواحد ساعات بيرضي ضميره رحنا لقيناش الظروف مناسبة خلاص لا لا مش ده الميل التاني اللي كان طالبه المسيح الميل التاني يعني التعب اكتر من المتوقع والمجهود المضاعف واكتر مما يقول المنطق او يطلب الشخص نفسه يمكن المفلوج ما طلبش ده يمكن المفلوج قال كتر خيركم روحوني خلاص انا ملياش نصيب انما هم لا ما قبلوش كل الكلام ده صعدوا على السطح ودلوه في انجيل مرقس يقول ان هم ايه آه نقبوا السطح يبدو انه بتبقى ايه معرش خشب كده فيقدروا السقف يفكوه بطريقه معينه عشان ينزلوا الراجل المربط ده قدام المسيح فوق راس ربنا يسوع له المجد غصب يعني عن عينيهم كله كل الموجودين دلوه من مع الفراش من بين الاجر الاجر دي اللي هي غالبا العروش الخشب دي إلى الوسط قدام يسوع لو المسيح له المجد من النوع اللي زينا كبشر كده يعني بيوعظ ما يحبش حد يقطعه أو كل اللي يهمه كرامة كان ممكن يقول لهم مش تستنوا طيب لما نخلص كلام أو مش ليها وقت نخرج بره البيت نبقى نقابله في حتة تانية كان ممكن يعترض على الاسلوب اللي يبدو عند البعض انه همجي او انه بالاكراه يعني انما المسيح له المجد اللي بيبص دايما على الحاجه الحلوه لما راى ايمانهم شاف حاجه الناس ما شافتهاش شاف ورا العرق ده ايمان وشاف ورا التحديات دي كلها ايمان وشاف ورا الاصرار ده ايمان ثقه انه لازم يخف لما راى ايمانهم قال له فاجئهم بقى ربنا يسوع ايها الانسان مغفوره لك خطاياك الكتاب بيقول ان ربنا بيدينا اكتر مما نظن أو نفتكر أو نطلب هم بيطالبين إيه قوم وامشي بس ده آخر طموحاتهم وأحلامهم المسيح لو المجد عاوز يكافئهم بحاجة أكتر من اللي هم طلبوه هو عارف طبعا بعلمه السابق انه هيقوم يمشي انما عاوز يديهم هدية اكبر ودي تفهمنا ايه اللي المسيح يحب يديه المسيح لو المجد يحب يدي الغفران اكتر من الشفاء بينما احنا للاسف بنطلب الشفاء وبننسى الغفران لكن لو سألت يا رب تحب تديني ايه يقول لك نفسي اديك غفران تعال هات توبة اديك غفران تعال بإيمان المفلوج واصحابه وبتعبهم ده وتاخد أغلى هدية في الدنيا تاخد صفحة بيضة كأنك لسه مولود قال له أيها الإنسان مغفورة لك خطاياك والمسيح لو المجد كان ممكن الراجل يقوم على طول ساعتها إنما قصد إنه يحطهم كلهم في اختبار إيمان كل الموجودين هو لما قال كده مفيش حاجة حصلت الراجل لسه نايم الجماعة متعلقين فوق والكتب والفريسين حواليه مفيش حاجة طيرت مين صدق غالبا المفلوج واصحابه لان عندهم ايمان انما مين بقى ما عندوش ايمان لما راى الكتب والفريسين ابتدا الكتب والفريسين يفكرون قائلين من هذا الذي يتجل يتكلم بالتجاديف ابتدى بقى ايه التجديف بعينهم بقوا يتريقوا على المسيح يطلع مين ده اللي هيجدف على ربنا لان محدش يقدر يقول مغفوره خطاياك الا ربنا له المجد من يقدر ان يغفر خطايا الا الله وحده خلي بالكم الكلمه دي من اثباتات ان المسيح ربنا باعتراف اليهود نفسهم لانه هيثبت لهم صدقه في الكلام دلوقتي لما يقوم يمشي يبقى اللي قال الاولانيه قال الثانيه والثانيه حصلت يبقى الاولانيه حصلت يبقى هو هو الله من يقتل ان يغفر خطايا الا الله وحده فشعر يسوع بافكارهم برضه دي من اثباتات لاهوته محدش يقرا الافكار غير ربنا واجاب وقال لهم برضه المسيح له المجد طويل البال قوي يعني هما بيفكروا بطريقه فيها إهانة وتجديف عليه وهو بيرد بوداعة شديدة ماذا تفكرون في قلوبكم بتقولوا إيه جواكم أيما أيسر سؤال مهم ركزوا فيه خلاص في دقايق هنخلص أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي تعالوا نفكر لأنه سؤال مهم أوي أنهي أسهل أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي على قد ضعف إيماننا مغفورة لك خطاياك مش هتكلف حاجة أهي كلمة وحد شاف حاجة إنما قم وامشي معجزة يا يقوم ويمشي يا يطلع مش قد الكلام المسيح عاوز يقول العكس تماما قوم وامشي ما تكلفش المسيح إلا إيه أمر إلهي يقول لهذا العبد اذهب فاذهب ولهذا العبد ائتي فيأتي إنما مغفورة لك خطاياك مش سهلة أبدا هتكلفه دمه وهتكلفه تعب وتجسد وعذاب وذل ومرار فبيقول لهم لو تفهموا أيما أيسر انتوا فاكرين ان مغفورة لك خطاياك دي بسيطة انتوا مش فاهمين حاجة يا معلمي اليهود مش فاهمين هتكلف قد ايه مغفورة لك خطاياك دي انتوا فاكرين ان قوم وامشي هي اللي صعبة مش صعبة ولا حاجة برضو احنا ساعات بنفكر بالطريقة دي احنا كل طلباتنا عاوزين قوم وامشي وربنا يقول يا اولاد اطلبوا اولا ملكوت الله وبره قوم وامشي دي سهل قوي المعجزات سهلة قوي الشفاء سهل قوي حل المشاكل سهل قوي الخلاص هو اللي مش سهل الأبدية هي اللي مش سهلة الفداء هو اللي مكلف غفران الخطايا هو اللي ثمنه غالي قوي اطلبوا المفيد اطلبوا الغالي الباقي على البيعة الباقي يزاد لكم أيما أيسر أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي ما ردوش طبعا كبس اتكسفوا ولكن لئلا يظن البعض أن المسيح بيقول كلام ما هو ما شافوش حاجة ما شافوش الصفحة البيضاء وما شافوش الغفران والميلاد الجديد ما شافوش حاجة ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطان على الأرض عشان تعرفوا أن الحكاية مش كلام وأن زي ما ليا سلطان على السماء أغفر الخطايا ليا سلطان على الأرض أشفي الأمراض إنما اللي فوق أصعب لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا كما في الأرض كذلك في السماء ما هو الغفران ده في السماء قال لهم وفي الأرض كمان أنا جيت الأرض عشان أدي سلطان الغفران اللي في السماء لإيدين التلاميذ لإيدين الكنيسة هيبقى السلطان على الأرض في ناس بتستكتر قوي إن حتة كاهن تعبان زي كده يبقى عنده سلطان غفران أيوة عطية إلهية ده سلطان المسيح له المجد ده لا, لا ما فيش حد له فضل فيه إلا ربنا له كل المجد سلطان ابن الإنسان له سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا وهيسلم سلطانه للكنيسة عشان يقوموا بنفس الدور عشان كده تلاحظوا في طقس كنيستنا الحلو سر مسحة المرض يبقى الناس دعيانة عشان نصلي للمريض يخف واحنا نقول له يا رب عاوزين غفران خطايانا سيبك منهم مش مهم يخف خلينا في المهيد المفيد ان كنت عاوزه يخف خليه يخف انما اللي احنا مش عاوزينك يعني يعني مش مش هنتنازل عنه عاوزين الابديه عاوزين ملكوت الله وبره عشان كده ناخد اعتراف المريض ونصلي له ندهنه بالزيت ونقول له مغفورة لك خطاياك نديله الحل وبعدين نقول له قوم وامشي إن أراد الله إن أردت تقدر أن تطهر عاوز تمشي هتجري مش هتمشي ربنا مش شايف ان المشي له لازمه تاني خليك وخلاص انما الاهم انت خدته هذه سر مسحة المرض كل الصلوات للتوبة والغفران والعطية كلها غفران الخطايا زي الاعتراف كده وبعدين الشفاء الجسدي إن أردت يا رب قال المسلوج لك أقول قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك ودي نكملها المرة الجاية إن شاء الرب وعشت